بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين
هنا المدرسة الربانية قل هذه سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ثم أما بعد فإخوتي في الله والله إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله في فرع التزكية من كتاب مختصر منهاج القاصدين أسأل الله أن ينفعنا به وأن يرزقنا وإياكم العمل ووقفنا فيه على باب آه، فصل في فضائل الصلاة يقول الشيخ عليه رحمة الله وبركاته وأما الصلاة فإنها عماد الدين وغرة الطاعات وقد ورد في فضائل الصلاة أخبار كثيرة مشهورة ومن أحسن آدابها الخشوع وقد روي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله الحديث متفق عليه سبحان الملك الحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها اللهم ارزقنا حسن الوضوء وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله سبحان الله العظيم الحديث كثيرة جدا منها حديث مشهور تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها وتحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها الحديث الشاهد حديث أيضا لو رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فهل يبقي ذلك من درنه شيء قالوا لا يا رسول الله قال, قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا اللهم امحو خطايانا ما أحوجنا أن تغسل خطايانا أول بأول أولا بأول ما أحوجنا أن نستمر في عالم النظافة والطهارة أن نطهر من ذنوبنا أول بأول أولا بأول فالحمد لله أن جعل الله عز وجل الصلاة ممحاة للذنوب ما اجتنبت الكبائر ليه ما اجتنبت الكبائر لأن الكبائر أيها الإخوة ينبغي أن يفهم هذا ال- الإخوة جميعا أن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة يعني الذي زنى أو الذي سرق أو الذي شرب خمر أو الذي ارتكب كبيرة من الكبائر المشهورة فإنه لابد من توبة خاصة من هذه الكبيرة تبت الى الله من هذه بالشروط المعروفة الستة الاقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة ورد المظالم والعلم والعمل بعمل الحسنات الماحية فالشاهد ان هذه الشروط لابد في الكبائر اما الصغائر اللمم فانها تغفر بهذه الصلوات وله من حديث من حديث ايضا عثمان بن عفان يعني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا أعم وكان ابن الزبير رضي الله عنهما إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جزع حائط وصلى يوما في الحجر فجاء حجر قذافة فذهب ببعض ثوبه فمن فتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يضرب به المثل في الخشوع وحضور القلب في الصلاة فكان يقف الصلاة كأنه عود يعني كأنه عصاية لا ينبس لا يتحرك لا ليس في أدنى حركة كأنه عصاية وهو ساجد العصافير تنزل تقف عليه كأنه جذع نخلة أو كأنه قطعة من حائط سبحان الله العظيم كان بيصلي أيام ابن الزبير دخل في حرب مع الحجاج فالحجاج رمى الكعبة بالمنجنيق بالحجارة هو واقف يصلي في الكعبة ويجي حجر من المنجنيق حجر كأنه قنبلة قذيفة يشيل الثوب من عليه يعني يطير ثوبه من عليه يعني خبط في جلبيته مثلا كده كأنه هو راكع ولا قائم فخد الجلبية وما خرجش من الصلاة سبحان الله العظيم الثبات ده نجيبه منين يا شباب احيانا اقف في الصلاة كده واجاهد نفسي ان انا ما اتحركش نهائي وافاجئ اللي على يميني واللي على شمالي لا تمر دقيقة دقيقتين واللي بيعبس في انفه واللي بيعبس في لحيته واللي بيمسح عرقه واللي بيمسح عينه واللي بيهرش في ودنه واللي ينش دبانه واللي يضرب اثبت اثبت في الصلاه لان خشوع الجوارح وسيله لخشوع القلب وثبوت الجوارح التركيز التركيز الانسان لما يكون عايز يركز يثبت خالص ثباته التام ده يخليه ثباته التام ده يساعد القلب على الحضور نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وقال ميمان بن مهرون قال ميمون ابن مهران وقال ميمون بن مهران ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاة قط ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدتها وإنه لفي المسجد يصلي فما التفت سبحان الله العظيم هي دي يا جماعة اللي بنتعلمه من المشايخ يعني شوف كل تلميذ يطلع من شيخه بحاجة فميمون بن مهران أخذ من شيخه مسلم بن يسار إنه كان يقف في الصلاة كأنه عود واقف في الصلاة كأنه حيطة يقول حيطة من المسجد وقعت من وحائط إيه عمل ضجة كبيرة لدرجة ان اهل السوق جم يجروا يشوفوا في ايه وهو واقف يصلي في المسجد اللي انهدمت فيه الحائط ما تف... ما التفتش ما خرجش من الصلاة ما تحركش ما تأثرش ويا جماعة عايزين نعلمه لولادنا ده مشكلة كبيرة ان احنا ساعة ما تسمع صوت على السلم تلاقي الولد جري جري بيفتح الباب يشوف فيه ايه عايزين نحجم الفضول لان هي دي مشكلة التربية منذ الصغر سبحان الله العظيم الولد قاعد يقرأ في المصحف وسمع حد يتكلم خليك في اللي انت فيه عايزين نتعلم التركيز ده هذا التركيز يتعلم من الصغر يربى عليه الانسان يربى عليه انه لما يكون بيقرأ في كتاب ما ينشغلش بحاجة تانية اما يكون واقف في الصلاة كثير من الناس واقف في الصلاة وعينه ضربة مين اللي دخل ومين اللي خرج و مين اللي اتحرك ومين اللي بيعمل خليك قال له نرد السلام في الصلاة قال له إن في الصلاة لشغلا إن في الصلاة لإيه لشغلا الصلاة نفسها مشغلة تشغلك عن كل حاجة قال وإنه لفي المسجد يصلي فما التفت وكان أهله وكان أهل بيته إذا دخل المنزل سكتوا فإذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحكوا كان إذا دخل المسجد له هيبة النهارده يعيبوا عليها ديك ويسخروا منها يقول لك سي السيد لما يدخل البيت كله يسكت اه ايه المانع ان لما يدخل البيت كله يسكت يحترم الاب يحترم الرجل رب البيت ان كله يسكت وكله يتأدب وكله يحترم نفسه وكله يلتزم ادم دخل الاب البيت وقار الاب وهيبة الاب ووجوده في البيت ليه لا ايه المانع يعني هو عشان يبقى الاب طيب و... وح... وحنين لازم الاولاد يتنططوا عليه مش شرط يتنططوا عليه وقت اللعب والتنطيط ولكن وقت الاحترام يجلس كأنه عود الولد كأن على رؤوسهم الطير وقت التوقير والاحترام الشاهد ان اذا دخل البيت كله يسكت فاذا قام الى الصلاة هو مش دريان باللي بيحصل حوله ضحكوا وتكلموا وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما اذا توضأ اصفر لونه فقيل له ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء قال اتدرون بين يدي من اريد ان اقوم دي اللي انا بقول عليها يا جماعة الاستحضار الذهني للعمل او التصور الذهني للعمل قبل الشروع فيه هي دي القضية ان احيانا بنبدأ اعمالنا كده عفو الخاطر يعني الله اكبر راح داخل في الصلاة لا ده احنا محتاجين ان احنا قبل ما ندخل في الصلاة نتصور هنعمل ايه دي كلمة علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رضي الله عنهم عنه وعن أبيه وعن جده آه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فبيقول لهم أتعذرون بين يدي من أريد أن أقوم انتوا عارفين أنا هقف بين إيدين مين الله العظيم فله حق يصفر يقول الشيخ عليه رحمة الله واعلم أن للصلاة أركانا وواجبات وسننا روحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب يبقى احفظ معانا بقى ان روح الصلاة الاربع حاجات دي النية والإخلاص والخشوع وروح وحضور القلب دي روح الصلاة تبقى الصلاة كده صلاة إذا هذه الأربعة تخلفت يبقى ماتت الصلاة حصل إن الصلاة ميتة ملهاش روح مش هتنفع ما ترفعش ما تقبلش النية اللهم ارزقنا الإخلاص في البداية زمان قلنا انت ما بتصليش ليه وبعدها قلنا انت بتصلي ليه انت ما بتصليش ليه ولا انت بتصلي ليه هما الاثنين اللي ما بيصليش ما بيصليش ليه واللي بيصلي بيصلي ليه انت بتصلي ليه لابد قبل ما ادخل في الصلاة من استحضار النية النية يا جماعة شرط من شروط صحة الصلاة من شرط من شروط صحة الاعمال كلها النية محتاج ان انا انوي قبل الصلاة والعلماء اتكلموا بقى في موضوع الصلاة هل النية قبل الصلاة ولا النية اثناء الصلاة لابد ان تكون النية متقدمة على العمل اللي قالوا الفقهاء اما انها تكون متقدمة على العمل او اثناء تكبيرة الاحرام ما جعل الله لرجل من قلبين في ايه في جوفه ازاي اثناء التكبيرة استحضر النية يبقى لازم تكون قبل التكبيرة الاحرام ان انا هنوي النية مش مجرد ان انا اقول نويت اصلي العشاء اربع ركعات ما حصلش الرسول صلى الله عليه وسلم ما علمش الصحابة كده قال لهم كل واحد يقول نويت اصلي العشاء اربع ركعات وانا بقول ان الكلام ده قلته قبل كده كتير معلش سامحوني ان في في الاخوة غلو في الطرفين فتجد مثلا احنا ب- بعض الناس من العوام وغيرهم في من البدع يعني ال- المحدثة ان تلاقيه بيقول نويت اصلي العشاء اربع ركعات مستقبل القبلة مؤتما بهذا الامام حاضر الوقت ست كلمات بيعلموهم الناس كده نويت اصلي العشاء تسميتها اربع ركعات مستقبل القبلة مؤتم بهذا الامام حاضر الوقت ست كلمات بيعلموهم للناس بنقول ان الكلام ده بدعة بدعة ليه لان النبي ما علموش الصحابة ما قالهمش قولوا هو علمهم الصلاة علمهم كل حاجة وما علمهمش يقولوا نويت الأر- الست كلمات دول يبقى بدعة النية محلها القلب باتفاق العلماء جميعا ولا يجوز التلفظ بالنية التلفظ بالنية بدعة لكن من كتر ضغطنا على كلمة التلفظ بالنية بدعة التلفظ بالنية بدعة الكلام ده بدعة فوت- فوت تفاجأ ان في ناس في الطرف الثاني يدخل الصلاة من غير نية بعد ما يقف ويصلي هو انا وانا بصلي ايه وانا كبرت تكبيرة الاحرام ولا لا دخل من غير نية يا جماعة لازم من استحضار النية النية واضحة ان انا بصلي العشاء ده ايه بتاع النهاردة لازم من استحضار المعنى ده لازم اقف كده واستحضر نيتي وتبقى نيتي حاضرة وصالحة مش هنطق بلساني قالوا كده النية انبعاث القلب الى جهة المطلوب التماسا له يبقى لازم ينبعث القلب ي- ال- القلب يتحرك ينبعث انبع عارف لما يقولوا انبعث البعير يعني كان قاعد آه، بارك في الارض وقام واقف ده انبعاث البعير فهي دي انبعاث النية لازم النية تفز تقوم تظهر ان انا نويت اصلي العشاء في الوقت ده ده حضور اول حاجة النية اتنين الاخلاص لله ان تبقى نيتك انك بتصلي لله مش عشان الناس ولا عشان آه، نفسك كثير كثيرا ما نؤكد حديث أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يريد الأجر والذكر فما له قال لا شيء له يريد الأجر والذكر فما له قال لا شيء له إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه بنقول في ناس بتصلي عشان ترتاح في ناس بتصلي عشان الرزق في ناس بتصلي عشان الصحة في ناس بتصلي عشان خايف من حاجة في ناس بتصلي عشان لا انت بتصلي ليه بصلي الفرض بأدي حق ربنا عليا بصلي لربنا لأنه أمرني بكده ده الإخلاص والخشوع ثلاثة الخشوع يبقى أول حاجة النية اتنين الإخلاص ثلاثة الخشوع هنتكلم بقى على أسباب تحصيل الخشوع كلام كتير جاي إن شاء الله وحضور القلب يقول الشيخ آه وروحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجاة وأفعال أذكار ومناجاة وأفعال أذكار اللي بنقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سمع الله لمن حمده الله أكبر دي أذكار ومناجاة الدعاء اللي في السجود وفي القراءة وفي تلاوة القرآن وأفعال الركوع والسجود والقيام والقعود مع عدم الحضور مع عدم حضور القلب شوف بقى أهمية حضور القلب إيه مع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة لأن النطق إذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهذيان صح يعني لو النطق الواحد بيقول حاجة مش قصدها يبقى بيخرف صح كده يعني لو واحد بي بيقول كلام ومش قصد الكلام ده يبقى الكلام ده ملوش اعتبار ملوش اعتبار نهائي فلذلك ايها الاخوة الواجب علينا ان حضور القلب في الكلام اللي احنا بنقوله يعني اللي يقول سبحان ربي العظيم وهو مش فاهم او قصدي مش مش مش حاضر القلب قاصد كلمة سبحان ربي العظيم يبقى ملهاش لازمه يبقى ما عملش حاجة يقول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده وهو مش فاهم يعني ايه سمع ربنا سمع اللي بيقول الحمد لله يبقى لو مش قصده كده يبقى ما عملش حاجة يبقى ما قالش حاجة سمع الله لمن حمده يبقى اذا لم يحضر القلب في الكلام يبقى الكلام ده هزايا ملوش لازم الشيخ يقول ايه وكذلك لا يحصل المقصود من الافعال لانه اذا كان المقصود من القيام الخدمة ومن الركوع التعظيم ومن السجود الذل ولم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود يعني اذا كان المقصود من القيام الوقوف كده القيام في خدمة الله والمقصود من الركوع والركوع كده تعظيم الله والمقصود من السجود وضع الرأس في الارض والانف في التراب مقصود منها الذل لو انت مش مستحضر وانت واقف نية الخدمة وانت راكع نية التعظيم وانت ساجد نية الذل يبقى الحركات دي ملهاش لازم يبقى شكليات اسمع كلام الشيخ تاني كده يقول وكذلك لا يحصل المقصود من الافعال لانه اذا كان المقصود من القيام الخدمة ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم ولم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود فان الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لما تذبحوا الهدي في الحج لا اللحمة بتروح لربنا ولا الدم بيروح لربنا صح ربنا بيستفيد ايه من الحاجات دي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها امال امركم بالذبح ليه الرسول يذبح مئة ناقة ليه التقوى السماع والالتزام والطاعة عشان كده سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ذبح مئة ناقة قصة مش عارف اظن قلتها قبل كده ان احنا واحنا في الحج في اخر يوم عرفة قعدت اقول يا ناس المبيت في مزدلفة واجب المبيت في مزدلفة واجب قام لي واحد قال يا عم الشيخ يعني لو ما بتناش فيها ايه دم نذبح لا هي مش لعبة احنا مش هنشتري ربنا ايه نذبح دي تذبح ايه يا غلبان ده انت بتذبح خروف الرسول ذبح 100 ناقه يعني ب 700 خروف وما كانش ع- كان الواجب عليه ايه خروف واحد ودفع السبع وذبح 700 ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يبقى المقصود مش مسألة الذبح لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى يبقى المقصود مش انك انت توطي في ركوع وسجود او تقف وخلاص على كده ده المقصود المعنى المقصود المعنى تبقى فاهم انت بتعمل ايه ومستحضر القلب فيه المقصود ان الواصل الى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الاوامر الله يا ريت نحفظ الجملة دي اكتبها كده ان الواصل الى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الامر امتثال الامر ده نتيجة ايه امتثال امر ربنا في الركوع في القيام في السجود في الكلا في النطق ايه اللي حملك على امتثال الامر الذل يبقى هو ده اللي وصل لربنا الحب ده اللي وصل لربنا الخوف هو ده اللي وصل لربنا التعظيم هو ده اللي وصل لربنا القيام في الخدمة هو ده اللي وصل لربنا المعنى الوصف الحاصل في القلب هو ده اللي بيوصل لربنا لربنا سبحانه وتعالى فلا بد من حضور القلب في الصلاة ولكن سامح الشارع في غفلة تطرأ لأن حضور القلب في البداية ينسحب حكمه على الباقي يعني لو أثناء الصلاة غفلة طرأت في وسط الصلاة احنا بشر وارد ولكن المفروض الإنسان يتوب منها فلا تستمر يتخلص منها بسرعة طب ازاي ازاي يحضر القلب يقول الشيخ عليه رحمة الله المعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة المعنى الأول حضور القلب كما ذكرناه ومعناه أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له يعني وده يا جماعة اللي احنا بنطالب بيه الناس ومحدش فايق له ولا فاهمه ان خلي دماغك في اللي انت فيه يعني يبقى تلاقيه واقف يصلي ودماغه في 100 حاجة خليك في الصلاة سبحان الله العظيم اتعلمت زمان ايام التدريس احد ال- كان ناظر المدرسة اللي انا فيها يمشي سبحان الله العظيم كان معانا في المدرسة طبعا البدلة والجرافته ومسرح شعره والنضارة وملمع نفسه فرحت مرة شفته في البلد اللي هو فيها لابس جلابية بلدي وزديري وطاقية مفيش نضارة بتاع الجلابية بقى كم الطويل والسبحة والعصاية ش- نموذج تاني مختلف تماما فبكلمه في- في موضوع المدرسة فقال لي لا لا لا لا لا انا ساعة رجلي ما تخطي بره المدرسة خلاص انسى الاستاذ عبد المجيد اللي هو الناظر انا هنا الحاج عبد المجيد موضوع تاني سبحان الله العظيم ازاي الانسان يقدر يعمل كده مش سهلة معلش مش سهلة وانا ما بطالبكش كده في حياتك انت حر عيش حياتك زي ما انت عايز لكن بطالبك كده في الصلاة بقى انك ساعة ما تدخل المسجد رجلك تدخل جوه المسجد خلاص الباشمهندس فلان خلصت الدكتور فلان خلصت الاستاذ فلان خلصت الشيخ فلان خلصت هنا العبد ده العبد ساعة ما رجلك تدخل جوه المسجد تبقى مين بقى هنا العبد الدكان والمحل والموظفين والجيران والزوجة والأولاد والفلوس والشيكات وال- والمرض والتعب والألم والهموم كل ده فين مع الجزمة بره المسجد جوه المسجد هنا ما يدخلش معاك اقف في الصلاة بقى يبقى كل ذهني منحصر في الصلاة في قراءة وانا واقف يبقى ذهني كله منحصر في القراءة في الركوع ذهني كله منحصر في التسبيح والتعظيم في السجود ذهني كله منحصر سبحان الله العظيم اتعلمتها من شيخي زمان قوي دي وهو بيرفع من الركوع سمع الله لمن حمده فهمتها فهمت يعني ايه سمع الله لمن حمده والا سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده مش هي هي سمع الله لمن حمده عشان لما تقول ربنا ولك الحمد تبقى بمعناها هي دي ان يبقى عندك شخصية في الصلاة حضور القلب تماما حضور القلب ان يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له بحبكم في الله انا هسيبكم اسبوع بعد الحلقة دي لحد ما نلتقي في الحلقة اللي جاية عايز الاسبوع ده تحصيل المعنى ده حضور القلب في الصلاة نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية ما به سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم